بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى ابد الدهور كلها امين. في سلسله احاديثنا عن البدء مع المسيح ليصبح الانسان انسانا مسيحيا حقيقيا تكلمنا عن جوهر هذا الموضوع وهو قبول المسيح في القلب أن يفتح الإنسان قلبه ويدعو المسيح ليدخل فيه وتكلمنا بعد كده عن معطلات هذا القبول ايه الحاجات اللي بتعطل ان الانسان يفتح قلبه للمسيح ويتقبله النهارده هنتكلم عن نقطة أخرى في قبول المسيح وهي امتيازات قبول المسيح لما الانسان يفتح قلبه للمسيح ويقبله ايه الامتيازات التي يحصل عليها هناك امتيازات عديده عديده جدا كثيره للغايه لان تقبل المسيح في القلب بيفتح لنا افاقا لعالم اخر لكن انا هكتفي بثلاث امتيازات في هذا الصباح الامتياز الاول رتبة البنوية والامتياز الثاني الطمأنينة القلبية والامتياز الثالث الحياة الأبدية نمسكها واحدة واحدة علشان خاطر نشوف عظمة هذه الامتيازات الامتياز الاول رتبة البنوية لما الانسان يتقبل المسيح في داخله الله بيعطيه رتبة عظمى هي ان يصير ابنا لله البنوية لله الكلام ده موجود في انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الاول والعدد 12 بيقول واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه اللي قبلوه بيديهم سلطان انهم يصبحوا اولاد الله رتبه جديده مقام جديد مركز جديد هو ان يصبح ابنا لله بعد ان كان ابنا لابليس زي المسيح ما قال لهم للاشرار قال لهم ابوكم هو ابليس لكن لما الانسان بيقبل المسيح في حياته بيصبح ابن لله وعلشان كده الله يقول انا اكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء الحقيقه انا وقفت عند كلمه القادر على كل شيء دي ايه دخل نص الأوي... الايه الاولاني بنصها الثاني انا اكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات حكايه لكن شوف الكمال يقول ايه يقول الرب القادر على كل شيء يعني ايه قادر على كل شيء ايه دخل قادر على كل شيء بان هو يبقى ابونا واحنا اولاده يعني الحكايه عايزه قدره طبعا عايزه قدره امال ايه قدره ان يخلصنا من سلطان ابليس ويجعلنا ابناء للعلي طبعا قدره لانه سيعطينا هذه القدره ان نتحرر من ان نكون ابناء لابليس ابليس فنصبح ابناء لله قدره انا اكون لهم ابا وهم يكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء معلمنا يوحنا الحبيب تلميذ المسيح اللي اتكى على صدره ساعة العشاء يتغنى بهذه الرتبة رتبة البنوية يتغنى بها ويسلط عليها الأضواء ويقولها باسلوب عجيب يقول انظروا أية محبة أعطانا الله حتى نكون أبناء لله أية محبة أعطانا الآب أن نكون أبناء لله دي محبة كبيرة أن احنا نصير أبناء ليه ويقول الآن نحن نعلم أننا أولاد الله لكن لم يظهر بعد ماذا سنكون تفتح باب الامتيازات والامجاد نبقى اولاد ربنا اولاد ربنا اه طب بص هذا الامتياز اللي اداه ربنا ل واحد كان غلبان جدا كان بيشتغل في المراعي بيرعى غنم وبعدين خدوا رفعوا رفعوا رفعوا اداله رتبة عظيمة جدا ويبدو ان هذا الراعي ابتدى ينسى كيف كان وكيف اصبح ماذا كان وكيف اصبح فيقول له يقول له ايه هكذا قال رب الجنود انا اخذتك من المربض من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعبي اخذتك منين من البربط المربط ده ايه حظيره الحيوان الزريبه بالبلدي انت اصلا كنت عايش في زريبه مع البهايم ومع الحيوانات لكن انا اخذتك من هذا المكان الواطي ورفعتك الى اسمى مرتبه واعلى مركز رئيسا على شعبي كان ناسي تعرفوا قال ايه لما ربنا فكره فدخل الملك داود ما هو كان الملك داود ما هو كان راعي غنم لكن ربنا فتح عليه وضمه ليه وجعله رئيسا على شعبه جلس امام الرب وقال من انا يا سيدي الرب وما هو بيتي حتى اوصلتني الى ها هنا دي نعمة نعمة ما بيقدرهاش أي إنسان أن يصير ابن لله نعمة طب بص واحد كده يتولد ابن زبال مثلا أو ابن شحات يبص لابن لأولاد الوزراء يقول يا وأنا ما اتولدتش ليه ابن وزير اشمعنى ربنا يجيبني كده في وسط الناس اللي, اللي ما بيفهموش دول ليه أنا ما بقاش ليه ليه انا اتولدت بحظ العاسر ده ويبص لاولاد الرؤساء المدللين ولا طب انا ليه ما كنتش اتولدت مثلا ابن كلينتون مثلا ليه اتولد انا ابن غفير مرتب ومركز مركز كبير ومرتبة عظيمة يبص الناس كده للمراتب ديت ويحسدوها ويتمنوها لكن ما يطلوهاش ما يطلوهاش ولكن المركز الاعظم من هذا والاسمى من هذا معروض على الجميع لا ان نصير ابناء للوزراء ولا ابناء للرؤساء بل معروض عليك رتبه عظيمه ان تصير ابنا لملك الملوك ورب الارباب ان قبلته تصير ابنا له ابن ملك الملوك وابن رب الارباب امير امير تصير ملك ملك عظيم صدقونا اللي بيحسوا بالحكايه ديت وبيشعروا بيها وبيقبلوا المسيح بتبقى دي التهليل والعظمه اللي في حياتهم انا يمكن حكيت مره قبل كده وانا في مصر دعيت الى قريه في الصعيد ناس غلابه كده في نجع من نجوع الصعيد كفر من كفور الصعيد ورحت اوعظ وبعدين لقيتهم بيوعظوا ومبسوطين قوي وفرحانين جدا وكلهم غلابه ناس فلاحين واللي منهم مبيضاتيه واللي بي منهم بياعين حاجات بسيطه لكن قاعدين يرنموا والكنيسه مليانه للاخر وتهليل واصل لرب السماء الترنيمة اللي كانوا بيقولوها باستمرار ويكرروها ويعيدوها ويكرروها ويعيدوها عدد بيقول أنا الهالك أصير مالك يا ناس والبس التاج ولا أعود أحتاج يا هناي بيسوع الحي يا هناي ده وعدني وجاي أنا الهالك أصير ملك يا ناس والبس التاج ولا أعود أحتاج يا هناي بيسوع الحي دول مقدرين قيمة إن هم يبقوا ولاد ربنا يعني إيه؟ ابن الملك الملوك يعني إيه؟ لكن إحنا معروض علينا البركات دي مجانا وإحنا ولا مدين خبر ولا مهتمين بهذا الأمر ونبيع هذه الرتبة العظمى بأمور العالم الزائل بالتفاهات الأرضية بلذة دنيئة بشهوة قذرة ب- بمال بسيط ننسى ان احنا اولاد ملك الملوك واولاد رب الارباب ونفضل الامور الوقتيه التي تنتهي لكن دي نعمه غنيه إنها دي نعمه غنيه اعددتها لي اعطتها لي هديه لما مشيت وياك اذكر الناس اللي بتنقل النقله الكبيره ديت اذكر قصه عن أسرة كانوا عايشين في ال basement بتاع بيت من البيوت نسميه عندنا بدروم ربما جاية من كلمة bad و room bad room يعني تحت كده أوضة بتاعت الخنافس يعني وبعدين حصل زلزال زي اللي بيحصل ده ووقعت العمارة كلها واتهدت على اللي فيها وجم بتوع المطافي والانقاذ يطلعوا الجثث من جوه العماره قعدوا يطلعوا يطلعوا ناس ميته ميته ميته وبعدين فين بعد اسبوع من البحث طلعوا طفل صغير لسه فيه الحياه لحقوه على المستشفى وانعشوه وابتدى يعيش الطفل ده كان عايش مع اهله في البدروم عيشه مريره جدا ناس غلابه ابوه بيشتغل صنعة بسيطة أمه بتشتغل غسالة في البيوت عشان خاطر ياكلوا عيش وأحيان كتير كانوا يباتوا من غير عشاء وحالتهم تعبانة الواد يشتهي أي حاجة يقولوا له مفيش يطلب أي حاجة مفيش يشوف عيال الحتة كلهم بيلعبوا بلعب كتير هو ما عندوش كان عايش حزين قالوا وقوي تعبان لما اتهدت الدنيا وابوه وامه ماتوا واخواته ماتوا ما فضلش غير هو وطلع بعد اسبوع وانعش وفاء قام ذاع الخبر ان في طفل بعد اسبوع تحت الانقاض اعطي حياه لكن ملوش اهل ملوش حد يبحث عنه ملوش حد يعتني بيه ملوش حد يدور عليه مليش حد يربيه فكان في شخصيه طيبه جدا في البلد بعد خد الواد اعتنى بيه واتبناه ولبسه وشربه وجاب له لعب وبيته في حتت حته جميله قوي زي قصر كبير عظيم والولد بقى كل حاجه ملك ايديه الله من قبل ما يطلب الحاجه يجيبوها له فالواد قعد يسال قال ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجرى؟ يعني انا في حاله مختلفه انا في عز ما شفتوش في حياتي ايه الوضع ايه الحكايه دي فواحد من الحراس اللي كانوا يمشوا بقى وياه ينزل وياه اتنين حراس يرجع يعملوا مش عارف ايه يعمل اي حاجه الدنيا تقوم وتقعد قال لهم ايه الموضوع بس قالوا له انت ما تعرفش قال لهم لا ما اعرفش ايه الحكايه قالوا له ده انت مسعد قال لهم مسعد ان انا فقدت ابويا وامي مسعد مسعد قعد تحت الانقاض اسبوع قالوا له ايوه مسعد لان الحاجات دي زالت وانتهت ومرارة حياتك الأولى انتهت قال لهم طب أنا فين؟ أنا عايز أعرف أنا فين؟ قالوا له أنت ما أنتش عارف أنت فين؟ لا مش عارف مش واخد بالي قالوا له أنت في قصر الملك قصر الملك؟ وبعمل إيه؟ قالوا له لا ده أنت بقيت ابن للملك ده الملك ده الراجل الطيب ده اللي اتبناك ده يبقى ملك البلاد وقد تبناك لتعيش اميرا في هذا القصر وودع الحياه القديمه المريره والاشتهاء لامور العالم التي لم يكن يستطيع أن ينالها وأخذ حاجات أعظم بكتير وعاش في مجال أعظم بكتير وفي مقام أعظم بكتير وفي مركز أعظم بكتير هذه القصة أيها الأحباء ترينا تماما على صورة مصغرة ماذا يحدث لنا عندما نقبل المسيح في حياتنا ونقبل أن نحيا معه حياتنا من أبوين آدم وحواء حياة تعبانة حياة مريرة حياة نشتهي فيها الخرنوف فلا نجده لكن جاء الرب يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب وأنقذنا وتبنانا واحنا عايشين في القصر بتاعه يعتني بنا ويوصي ملائكته بنا يحرسوننا اينما ذهبنا او جئنا هذا هو المركز العظيم والامتياز المبارك جدا الذي يناله اي انسان يقبل المسيح في حياته يصبح ابنا لملك الملوك ورب الارباب هو الامتياز الاولاني رتبة البنوية رتبة البنوية الامتياز الثاني الطمأنينة القلبية الانسان اللي ما قبلش المسيح في حياته ما يخوفوش في دنيته غير يوم الدينونة خايف من ربنا حاسس بعدم السلام حاسس بالقلق حاسس بالاضطراب حاسس بكآبة داخلية جدا رغم كل شيء فاقد للسلام الداخلي فاقد للأمان الداخلي تعبان قلق مضطرب مش مرتاح الدنيا مش مريحاه ياكل ويشرب ومش مرتاح يتفسح ويتمتع ومش مرتاح ليه لانه فاقد شيء مهم قوي فاقد للسلام الداخلي يقول الكتاب كده الاشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع ان يهدا بل تقذف مياهه حمأة وطينا ليه لان الرب قال لا سلام قال الرب للاشرار من هم الاشرار اللي رافضين ان يقبلوا المسيح في حياتهم انسان شرير هو في اشر من كده في اشر من كده واحد شايف النور قدامه وبيفضل يعيش في الضلمه واحد شايف البركه قدامه وبيفضل يعيش في اللعنه واحد شايف الكرامه قدامه وبيفضل ان هو يعيش في الهوان في اشر من كده لا سلام قال الرب للاشرار لكن الانسان اللي بيقبل المسيح في حياته بيعيش في سلام وامان وطمأنينة كاملة يقول كده اذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله سلام مش خايف من حاجة ولو قامت الجبال وانطرحت في اعماق البحار ففي هذا انا ايه انا مطمئن ليه اصل ده المالك لكل الدنيا ده يبقى الهي يبقى ابويا وانا في ايد ابويا مطمن ومرتاح طب انتوا ما سمعتوش عن الشخص اللي كان راكب مركب باخره والدنيا اضطربت وهاجت وماجت والسفينه كانت هتغرق والبحاره قعدوا يصلوا كل واحد لالهه ويرموا الحاجات من الباخره والسفينه ومضطربين جدا وصاحبنا ده نزل تحت في قاع السفينه تحت خالص جنب الميه ما بينوش وبين الميه غير الخشب بتاع السفينه وحط راسه على الايه على المخده ونام الدنيا مضطربه وقلقانه والمركب عماله تقلب وهتغرق تغرق وهو نايم تحت شافوه المراكبيه وما جاي انت تعمل ايه؟ قال لهم ايه؟ قالوا له وانت جاي لك نوم في قلب الاضطراب ده كله؟ قال لهم اه ما يجينيش نوم ليه؟ جيتش نوم ليه؟ اما انك بارد بحقيقه دمك بارد الدنيا بتضطرب والمركب هتغرق وبسلامتك نايم قال لهم اه نايم قالوا له ازاي ده يجي ده قال لهم اصل ما انتوش عارفين اصل ملك البحار وملك الهواء وملك السماء وملك الارض وما عليها ده هو الاله اللي انا بعبده ده ابويا فتقلب تقلب تعدل تعدل انا مالي انا في ايده مطمن ما يهمنيش البليه دي اصلها يا جماعه بسببي عايزين ترتاحوا مركب حياتكم تس- تمشي سليمه قالوا له اه طبعا قال لهم خلاص ارموني انا من الباخره بتاعتكم وهي المركب تمشي تمام ارميك وتغرق قالوا لا ما تخافوش اللي انا بعبده مش هيسمح ان انا اغرق انت ما تخوفش يرميك في البحر ازاي دي جريمه قال لهم لا لا لا لا عمر السفينه بتاعتكم ما هترتاح الا لما ترموني مسكوا الراجل ورموه في قلب البحر هو قال لهم هو نازل في الميه وبيغرق قال لهم bye bye bye bye اشوفكم على خير bye bye يا دمك يا دمك ما انت خايف مش مضطرب لا لا لا لا لا اصل هو في ايد اله عظيم والاله العظيم المالك الكل يبقى ابوه ما يطمنش ليه ما يرتاحش ليه ما يبقاش مبسوط ليه طبعا طبعا يبقى مبسوط ومرتاح لان سلامي اعطيكم سلامي انا اترك لكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع ولا ترهب انا وياكم وان كان الله معنا وفي قلبنا فمن علينا طب تعالى بص كده شوف وعود ربنا في اشعياء اصحاح 41 بيقول ايه بيقول لا تخف لاني معك مش انا في قلبك ما تخافش لا تتلفت لاني الهك الانسان اللي خايف دايما يعمل ازاي يبص يبص وراه كده يمين بعد شويه يبص شمال بعد شويه يبص قدام بعدين يبص شمال يمين ايه ده خايف مضطرب مضطرب لكن الرب يقول له ايه اوعى تبص يمين ولا شمال لا تتلفت لاني الهك قد ايدتك واعنتك وعضدتك بيمين بري انا وياك ويرجع يقول له ايه لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة اسرائيل انا اعينك يقول الرب وق- وفاديك قدوس اسرائيل هانذا قد جعلتك مورجا محددا جديدا ذا اثنان تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الآكام كالعصافة تزريها فالريح تحملها والعاصف تبددها أما أنت فتبتهج بالرب بقدوس إسرائيل تفتخر لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك وعود وعود مطمئنة للإنسان اللي قبل المسيح في حياته وصار ابنا للعلي حراسة سماوية حماية إلهية تحميه في كل طريق يذهب الاضطراب والخوف والقلق والكآبة والحزن وكل شيء شوف كمان عندك الوعود الجميلة دي في إشعياء ثاني إصحاح 43 بيقول لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنا عارف اسمي أنت لي إذا اجتثت في المياه فأنا معك وفي الأنهار فلا تغمرك إذا مشيت في النار فلا تنزع واللهيب لا يحرقك لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك دي بركات دي نعم دي امتيازات للي عايز يعيش مع الله في سلام وفي امان احكي لك فمرة كان في كاهن كارم فراح الادغال يوعى زي كده الجنوب بتاع السودان الادغال وبعدين عمل كوخ صغير كده زي كنيسة ويدعو الناس عشان خاطر يجوا يحضروا الوعظ ما حدش حضر فاتت ال- السنين سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة فاتت سنين كتير ان مخلوق واحد يجي بس يقول له انت بتعمل ايه ما حدش بيخش وهو يصلي عشان ربنا يفتح الباب ويفتح القلوب فين اخيرا شاب كده صغير فايت من قدام الباب لقى الباب مفتوح وكراسي محطوطة وقسيس قاعد فقال لما اشوف ايه الحكاية دي من ولاد القبائل فدخل فلما دخل القسيس ابتدى ايه يكلمه عن ربنا فالواد اتبسط في اله محب لما خلقنا وحطنا في فردوس النعيم واخطأت البشرية حكم عليها بالموت جه الاله المحب اخذ شكل انسان ومات على الصليب من اجلهم ومستعد ان هو يجي ويحل في قلبه ويخليه ابنه الواد اتفتح قوي للعمليه ديت وبقى يحضر باستمرار ويتكلم مع هذا الكاهن وبعدين وصلوا في دراسه الكتاب المقدس للحته بتاعت انجيل معلمنا متى البشير آه، انجيل معلمنا مرقس البشير اللي بيقول فيها من امن واعتمد خلص فطلب من الاب الكاهن قال له انا امنت فعايز اعتمد لكي اخلص قال له انت مستعد قال له آه. قال له يعني انت فرحان انك انت تتعمد باسم المسيح وتاخد المسيح في حياتك قال له من فضلك ده رغبتي وطلبتي قال له ماشي فالراجل عمته وكان فاتحة الخدمة بتاعته بعد السنين الطويلة بعد ما عمده الواد جات له حمى ابتدى يسخن و... ويعرج فالكاهن قال له اسمع يا ابني قال له ايه قال له انت عارف القبيله بتاعتك تروح ازاي قال له ايه قال له طب لو سمحت روح هناك الكاهن خاف لا يموت في الكنيسه يجوا يقتلوه فقال له روح عند اهلك شوف هم بيعالجوه ازاي ولا يعملوه ازاي ويتخلص من المسؤوليه دي فراح وبعدين الكاهن قاعد عمال يتصنف على الاخبار ويعرف ايه فبص لقى الولد ايه مات جاله خبر انه مات فخاف جدا احسن القبيله تيجي ابوه يجي ايه وابوه كان شيخ القبيله يجي يقتله فقعد مضطرب ومنتظر يشوف ايه اللي هيحصل بس لقى فعلا رئيس القبيله جاي وجايب القبيله كلها وراه وجايين على الاسير قالوا له انت تعرف فلان الفلاني قال لهم اه اعرف بس يعني انا ملياش دخل بيه هو اللي عين انا ما جبتلوش عيل مرض وانا ملاش دخل في الموضوع ده قالوا له انت كلمت عن المسيح قال لهم بالتاكيد كلمت عن المسيح طيب انت عمته قال بس خلاص ده الحكاية وصلت بالكامل أتاك الموت يا تارك الصلاة قال لهم بالتأكيد عمته بس أنا هو اللي طلب أنا ملياش دخل هو اللي قال أنا مالي قالوا له كويس كويس شوف بقول لك إيه رئيس القبيلة بقى ده قبيلة يا ساتر استر ماسك قلبه بإيده قال له بقول لك إيه قال له نعم قال له القبيلة كلها جاية قال له على عيني وعلى راسي قال له احنا هنقعد هنا علشان خاطر تكلمنا زي ما كلمته وعشان تعمدنا زي ما عمدته لا ايه اللي حصل فقال له رئيس القبيلة قال له طب بس ممكن اسأل سؤال قال له قال له انتوا ليه عايزيني اكلمكم عن مش ابنك آه، راح قال له آه راح قال له طب آه، انتوا عايزين تروحوا يعني جينا عشان انتوا تروحوا كمان ولا ايه الموضوع يعني هو انا عزرائيل يا عم انتوا فهموني الحكايه قال انا اقول لك قالوا انت شايفنا كده جيش زي الجراد اهو مال الارض قال له اه شايف حاجه ترعب قوي قال له احنا بناكل الناس احياء احنا من اكلي لحوم البشر قال له يا رب استر قال له احنا ما نخافش حاجه في الدنيا ابدا طب ماشي ما هنخاف طب يعني عايزين تعملوا ايه قال له احنا بس بنخاف من حاجه واحده بس هي اللي نخاف منها ايه الواحده دي قالوا قال له احنا بنخاف من الموت بس عشان كده اللي عندنا يجرب من الموت يبقى يصوت ما عايز يموت ويقول الحقوني انا ما عايز اموت ويعيط قال له طب وبعدين قال له الا الولد اللي, اللي انت كلمته ده واللي هو اتعمد لما مرض وعي ما كان خايف من الموت وهو على فراش الموت كان بيكلمنا على اللي اسمه يسوع ويقول ان ده بيخلص الانسان ويخ- وينجيه من كل شيء حتى من الموت فاحنا فنحن لقينا ان هو ما خايف كده في سلام واطمئنان ما خايف من شبح الموت احنا الرجاله اللي بناكل البشر دي بنخاف من الموت وهو ما بيخاف من الموت احنا بقى جايين عشان نعرف الاله القوي اله الموت ده عشان خاطر نؤمن بيه ونعيش وياه عشان ما نخافش من الموت نهائي وقام كلمهم عن المسيح وكانت فاتحة مقدسة وقبلوا المسيح وتعمدوا وصاروا للرب أبناء ليه؟ السلام اللي, في- اللي بيفتقدوا العالم الأمان اللي مش لاقيينه الناس في كل بلاد العالم العالم المتحضر والمتقدم المستشفيات بتاعة الأمراض العضوية بتقل بيعالجوا الحاجات الأمراض مفيش لكن ايه المستشفيات اللي بتزيد بقى؟ مستشفيات الامراض العصبيه والنفسيه وبعيد عنكم العقليه ليه فقد السلام القلق الدبريشن مرض العصب الاضطراب الاكتئاب الحزن الضيق عدم الراحه او قل عدم السلام الداخلي مرض العصر لكن من ياتي الى يسوع يمتلئ سلاما قلبي دوما يفيض سلام قلبي دوما يفيض سلام ولو هاجت جيوش الظلام يسوع لي حبيبي لي وان كان الرب معي فمن علي انت مفتقر للسلام تعبانه متضايقه قلقه مضطربه مكتئب بتفكر كتير حزين فاقد شيء تعال تقبل المسيح في قلبك تصير له ابنا يصير معك ولك ما تخافش انا وياك ما تضطربش انا بسندك انا الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك هذا هو الامتياز الثاني الطمأنينة القلبية والسلام الكامل ثم الامتياز الثالث والأخير الحياة الأبدية بيقول السيد المسيح في إصحاح عشرة من إنجيل معلمنا يوحنا والآية 27 و 28 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي صوت. أعطيها حياة أبدية ومش هتهلك ومحدش يقدر يخطفها الشيطان ما يقدرش يخطفها من ايدي امان امان حفظ الى حياه ابديه انتم الذين بقوه الله محروسين لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماويات ويقول في لوقا 12 32 لا تخف ايها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت حياة أبدية يعني إيه حياة أبدية؟ يعني حياة ما تنتهيش كل الناس لما نيجي نتكلم عن الحياة الأبدية يفكروا إنها الحياة اللي بعد الموت يعني بعد الواحد ما يموت يبقى هيروح الحياة الأبدية التي لا تنتهي مش مظبوط قوي ايه امال ايه بقى الفلسفه الجديده بقى ايه الحكايه بتاعت الحياه الابديه دي لا الحياه الابديه يا جماعه هي صحيح حياه لا تنتهي بس امتى تبتدي مش بعد الموت الحياة الأبدية بتبتدي من ساعة ما بتقبل المسيح في قلبك فبيعطيك المسيح حياة جديدة حياة دائمة حياة أبدية لا تنتهي لا تنتهي بالموت الجسدي من آمن بي كما قال الكتاب ولو مات فسيحيا الموت الجسدي لا يؤثر فيه لأن من ساعة ما قبل المسيح خد بذرة الحياة الأبدية فالحياة الأبدية تبدأ كامتياز عظيم لكل إنسان يفتح قلبه للمسيح يدخل المسيح وتخش الحياة الأبدية التي لا تنتهي إلى داخله يقول معلمنا يوحنا الرسول في رسالته الأولى إصحاح خمسة وعدد 11 يقول وهذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة الأبدية هي في ابنه لما تاخد ابنه يسوع المسيح تبقى تاخد الحياة الأبدية شهادة شهادة هتاخد شهادة في الحياة الأبدية شهادة يعني ايه؟ certificate يعني ايه certificate؟ يعني وثيقة طب وايه وثيقة الحياة الأبدية؟ أقولها لكم بلغة العصر ونريح الدنيا كويس أقولها لكم بلغة العصر احنا جينا من بلادنا اللي جاء من السودان واللي جاء من مصر واللي جاء من هنا واللي جاء من هنا ماشي وبعدين بنقدم في الهوم اوفيس على ايه؟ على الاقامه فبناخد اقامه مؤقته او اقامه دائمه وبعد شويه املنا كله ان احنا نحصل على ايه؟ على الجنسيه الجنسيه الانجليزيه citizenship ناخد الشهادة بتاعة الجنسية ناخد الباسبور بتاع الجنسية باسبور انجليزي يبقى احنا مواطنين انجليز ولنا حقوق المواطنة وامتيازات المواطنة ايوه هو ده بالنسبة للحياة الابدية الوطن الابدي الوطن الابدي فاحنا بنقدم على الباسبور السماوي وبنقدم على الجنسية السماوية الناس مشغولة بالجنسية الإنجليزية غلا به وفيه جنسية تانية أبدية جنسية سماوية ما واخدين بالهم منها ياخد الجنسية السماوية وجواز السفر السماوي مختوم بدم يسوع لحياة أبدية والجنسية على فكرة اللي بناخدها السماوية دي ما بناخدهاش بالتجنس في جنسية بالتجنس وجي- وجنسية بالايه بقى؟ بالولادة احنا عارفين الحاجات دي كلها جنسية بالولادة وجنسية بالتجنس الجنسية اللي بالولادة أقوى واحنا جنسيتنا سماوية بالولادة ما هياش بالتجنس جبت الكلام ده منين يا ابونا بس عمال تخترع لنا في كلام والفاظ ايه الكلام يا اخويا ده؟ ايوه صحيح هو احنا مش في المعموديه بنتولد من فوق مولود من فوق وفي قلب الشوق اخدم شفيعي اخدم يسوع ان كان احد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت السماوات يعني ايه؟ يعني اللي ما ياخدش الجنسيه بالميلاد من فوق ما يدخل ملكوت السماوات يا سلام ولما يتولد من فوق ياخد الجنسيه السماويه اه وما يحتاجش لتاشيره يخش بيها السماء لا تاشيره ايه ما معاه الباسبور بتاع السماء انا اتقابلت مع شخص وبعدين بقول له انت تعبت لما جهد انجلترا يعني بقول له تعبت لما خدت التاشيره اصل السفاره الانجليزيه مشدده شديد على ال- على التاشيرات في كل بلاد العالم واحد من العالم الثالث مصر السودان كده كده يعملوا له ستين ألف condition هتروح ليه وعشان ايه ومعاك فلوس ايه وبتاع ايه و... وممكن بعد ده كله يدقوا له ايه رفض فقلت له انت خدت يعني آه، تعبت يعني قبل ما خدت التأشيرة قال لا يا بولا انا ما اخدت التأشيرة يا نهار ابيض ودخلت فرقة دخلت كيف؟ قال لا ما دخلت سرقة دخلت رسمي ها من غير تأشيرة دخلوه قال اي قلت له لازم آه، انت يعني عندك تأشيرات كتير بتخش بيها فمعروف يعني قال ابدا عمري ما جيت انجلترا في حياتي وانا كبير كده ولا ولا ما جيتها ابدا طب وخدت الجنسيه منين؟ قال لا اقول لك انا ابوي وامي كانوا هنا في انجلترا وامي حامل فيا وبعدين ولدتني وابويا خلص المهمه بتاعته وروح فاللي كان بيتولد قبل الست تتشر يتولد هنا يدوله الجنسيه ايه؟ بتاعه البلد لكن الست الحديديه الفولاذيه قالت لا سيبك من اللعبه دي تيجي حامل عشان تولد وتاخد الجنسيه ما في ما في لكن ده كان حظه قبل ما تيجي تتشر ابوه وامه كانوا هنا وولدوه هنا فخد ايه الجنسيه الانجليزيه وخد الباسبور الانجليزي لكن من يوم ما اتولد وروح ما شاف انجلترا دي بعينيه فلما حب يجي وهو كبير ركب الطياره وجه الله طب مش تاخد تاشيره قال لا ما هو اصل باسبور البلاد ما يخش تاشيره ده باسبور انجليزي ما ياخد تاشيره يا سلام خبطت في راسي كده الباسبور السماوي اللي احنا بناخده باسبور سماوي اجي اخش كده بعد ما اركب طياره الموت او صاروخ الموت يوصلني لفوق اخش يوقف هناك بتوع ال- المطار يقولوا ايه اوراق اوراق انت معاك تاشيره انا معايا باسبور سماوي اتفضل انا مواطن سماوي اتفضل بالسلامه اه امال ايه دي نعمه نعمه الهيه اعددتها ليا اعطتها لي هديه لما مشيت وياك لكن غلابه الناس اللي مش عارفين الحاجات دي صدقوني غلابه غلابه ارميا يقول اما قلت انهم مساكين انهم سايبين الامتيازات الالهيه وبيدوروا على شويه حاجات ارضيه حدول امتياز الحياه الابديه لما الانسان يفتح قلبه ويقبل المسيح ياخد امتياز الحياه الابديه يبقى مواطن سماوي مواطن سماوي لكن انا مش من هنا ده هنا عالم فاني لا مال ولا جاه ولا غنى انا ليا وطن تاني ليك وطن تاني ليكي وطن تاني صرت مواطن سماوي اخذت الباسبور السماوي اخذت جواز السفر السماوي هذا ما يقدمه المسيح لكل انسان يقبله في قلبه امتياز عجيبه ومجيده امتياز البنويه امتياز الطمأنينة القلبية امتياز الحياة الأبدية والمواطنة السماوية يا ريت كلنا نفتح قلوبنا عشان ناخد هذه الامتيازات من الرب الذي يعطيها بسخاء ولا يعير مجانا اخذتم مجانا واعطوا رب يعطينا هذه النعمه خدوا بالكم يا جماعه خدوا بالكم كويس فاكرين سنه 91 1991 بالتاكيد عشرات من الموجودين يفتكروا السنه ديت وما تضيعش من مخهم ليه دي لما كانت السفاره في الخرطوم فاتحه ابوابها للتاشيرات كل اللي يروح يدقوا له تاشيره لا يسالوا معاه كام ولا رايح ليه ولا بيعمل ايه ولا بيخلي ايه ولا بيسوي ايه كان الباب مفتوح للمجيء الى انجلترا جاءت عشرات من العائلات سنة 91 النهاردة العائلات بتقدم في السفارات بيدوا لها تأشيرة دخول لا إيه اغلق قلبك ازاي احنا ناسنا ماشوا في 93 وكانوا بيدوا لهم تأشيرة دخول بس بالراحة لا يا ابني يا حبيبي دي كانت فرصة وراحت كانت فرصة وانتهت آه السفارة السماوية أبوابها الآن مفتوحة وبتعطي تأشيرات للسماء لكل من يأتي تائبا تجيله تأشيرة دخول للسماء تديله باسبور فورا أيوة لكن سيأتي وقت عندما يغلق الباب وتضيع الفرصة نهائيا ويروح يدقوا على الباب افتح لنا افتح لنا مين احنا العذارى عذارى مين جاهلات معلش احنا جاهلات معلش قال لا too late too late لقد اغلق الباب هل تريد ان تحصل على هذه الامتيازات قبل ان يغلق الباب هذه الكلمات التي انطق بها امام مذبح الله إما أن تكون شاهدة لنا لننال هذه المشاهدات أو شاهدة علينا لتديننا في يوم الدين وربنا يقول لك سمعت العظة اللي أنا اتكلمت بيها وقلت نبهت لماذا أتيت متأخرا وقد أغلق الباب ربنا ما يسمحش لأي واحد أو أي واحدة أنه يحرم من بركة ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الله يبارك حياتنا جميعا ويملأها بنعمته ويعطينا امتيازاته إن فتحنا نحن قلوبنا ودعوناه ليدخل فيها لنحيا معه حياة أبدية لا تنتهي له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد